بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين أم، لقاء من سلسله سؤال محيرني بس الاولياء الامور فقط النهارده م- عنوانه امبارح وبكره احنا اخترنا العنوان ده لانه في علاقه قويه جدا بين اللي حصل معاك امبارح زمان يعني في ماضي تربيتك وبين اللي بيحصل دلوقتي في تربية أولادك وكل ما كان ولي الأمر واعي واعي للأخطاء اللي حصلت معاه أثناء تربيته وللحاجات الحلوة اللي حصلت معاه امبارح والوعي ده يعني يكون مالي عقله سهل قوي يربي أولاده بأفضل طريقة ممكنة ويتجنب أخطاء في المستقبل ويعمل أحسن حاجة لأولاده وطبعا الكتاب المقدس بيربط دايما عمر الإنسان وعمر الناس اللي بعده كمان بطريقة معينة يعني مثلا لما يقول أجرة الخطية موت معناه الواحد يغلط في لحظة إنما يدفع ثمن الغلطة دي في الآخر إذا في علاقة بين امبارح وبين بكرة ده الإنجيل كمان بيقول لنا أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء للجيل الثالث والرابع ده معناه إن ممكن ذنب تعمله دلوقتي في أولادك آه، ذنب في حق ربنا أو في حق نفسك يسمع في أولادك ويسمع في أحفادك أو يكون حد من والديك موجودين أو سافروا السماء يكونوا غلطوا في حقك بطريقة معينة وده مسمع فيك لغاية النهاردة ومؤثر عليك وبيأثر على أولادك بالتالي فعلاقة الماضي بالمستقبل علاقة هامة جدا في التربية ويمكن من أهم الموضوعات اللي بيرب- بيدرسوها النفسانيين والتربويين وعلماء الاجتماع وال... لأنه كل ما أدركنا العلاقة وكل ما عملنا عليها كنترول آه، كل ما تجنبنا مشاكل كتيرة وعملنا تربية أفضل هو أول سؤال بيجي في بال الواحد هو إيه بالظبط تأثير الماضي على التربية إيه تأثير الماضي على التربية ده اللي هنشوفه يعني يعني الماضي بيأثر قد إيه لدرجة بعض الناس زمان اعتقدوا إنه ده تأثير حتمي حتمي يعني إيه يعني اللي اتعمل معاك هتعمله بالظبط مع أولادك طبعا دلوقتي أغلب العلماء بيقولوا لأ مش بالدرجة دي يعني كلمة الحتمية يعني إيه يعني آه لما أخذ في التعبير أبوك كان بيضربك يبقى هتضرب أولادك لا طبعا مش بالضرورة ليه ممكن أنت بوعي تقول أنا ما كنتش عاجبني قوي طريقة أبويا في إنه يربيني بالشدة دي أنا مش هربي ولادي بالشدة دي إذا مش حتمية مش محتومة لكن وصلت مع بعض العلماء ان هم متصورين انه ما كان لابد ان يكون وطبعا ده مش بالظبط لكن اكيد اللي حصل معاك ما اثر على قرارك دلوقتي بدرجه ما سلبياته وايجابياته مؤثر هنشوفها ودي سؤال تاني هل يمكن تجنب تاثير الماضي على التربيه يعني الخبرات السلبية اللي في حياة كل واحد فينا في طفولته أو في شبابه بالذات مع والديه هل ده ممكن ما يأثرش بأي درجة على تربية ولادك؟ يعني تلاحظوا مثلا أديك شوية أمثلة عشان ما يبقاش كلام نظري أن مثلا إذا كنت تعرضت إلى أو تعرضتي وأنت أم دلوقتي أو جدة في طفولتك لحد ضايقك كانت مثلا مكان ضلمة أو يعني حد تحرش بالطفل أو ممكن ده يع- يكون عامل بعدها بخمسين سنة قلق على الأولاد مبالغ فيه اللي بنسميه over protection الحماية الزائدة ما تروحش مؤتمرات ما تروحش رحلات ما تروحش الكنيسة ما ترجعش بعد الساعة 9 بالليل و- وعيني عليه طول الوقت بدرجة مبالغ فيها يقوم الطفل يتخنق يكون ده كله نتيجة خبرة سابقة من خمسين سنة انه الواحد في طفولته تعرض الى نوع من الاذية بأي درجة عملت رعب جواه فمخليه قلقان جدا ع- قلقان على أولاده وقلقان على أحفاده وعنده مبالغة إذا في تأثيرات للماضي على الحاضر وعلى المستقبل وممكن تجنبها بس عاوزة وعي هل ممكن الاستفادة منها ده هو ده أهم موضوع إزاي الواحد لما يبص بر- ورا يتعلم وهنكتشف أنه مش مفروض يبص ورا كتير لازم يبص ورا كل شوية يستعيد بعض ذكريات طفولته وشبابه لكن من غير ما يغرق في ورا في ناس كتيرة اكتشفوا أن هم عايشين تقريبا محبوسين في الماضي بدرجات مختلفة يعني واحد مثلا يكون اتعرض لنوع من الضغط النفسي الجامد فترة من حياته وبسبب الضغط النفسي الجامد ده عايش طول الوقت خايف من الناس فخلاص دي بقت سجن مؤبد طول حياته الباقية قاعد خايف من الناس لأنه تعرض إلى نوع من الضغط الزائد على نفسيته الأول طبعا عشان نقول امبارح احنا نقصد بيه ما قبل زواجك يعني كأب أو أم النهاردة لا بنتكلم عن فترة زمان قوي قبل ما يكون في شريك حياة خالص من أول فترة الطفولة الذكريات الجميلة اللي في حياتك يعني لو قلت لكم كل واحد فيكم كده يسرح في أول عشر سنين أحلى ذكريات مع والديه اللي هيفتكر هدية اللي هيفتكر فسحة اللي هيفتكر ابتسامة أبوه أو أمه اللي هيفتكر كلمة حد من الكبار شجعه بيها فرقت معاه الذكريات دي اللي, اللي انت لغاية النهاردة لما تفتكرها هتبتسم وهتحس بنوع من السعادة وأقول حتى لو يعني ربنا يديك العمر كنت 80 سنة وقلت لك افتكر قصة حصلت في أول عشر سنين فرقت معاك إيجابيا هتلاقي نفسك سعيد طب ما هو مجرد تذكر هذه الذكريات الجميلة يخليك تقول طب أنا ليه مش بعمل كده مع أولادي ليه ما بفاجئش ابني بهدية مش متوقعة يكون نفسه فيه زي ما حصل معايا زمان وفرقت معايا جدا ليه ما بشجعوش بنفس الطريقة اللي شجعوني بيها ليه ما بلعبش معاه زي ما كان والديا يمكن يقعدوا يلعبوا معاه إذا كان في حاجة كويسة يعني مش دايما بنقول كله كويس لكن الأمور الإيجابية هتلاقوها معلمة جوانا وليها تأثير نفسي رائع وسهل إنك تتذكرها ولو تذكرتها هتبقى مهتم إنك تعملها مع أولادك إنما للأسف ساعات الواحد فينا يكون والديه عملوا في حاجات كويسة إنما هو نسلهم الحاجات الكويسة وافتكر لهم بس الأخطاء وطبعا ما فيش حد ما بيغلطش في تربية أولاده لكن لو أنت عملت كل تركيزك على عيوب وتقصيرات والديك في تربيتك دي طريقة مش صح امبارح كمان يخلينا نفتكر الذكريات المزعجة في ذكريات مبهجة وفي ذكريات مزعجة الذكريات المزعجة برضو مفيدة في التربية ليه؟ على الأقل تفاداها يعني إذا كنت مثلا زمان حد من والديك تعامل معاك بظلم ظلمك اتهمك تهمة باستعجال كده انت اللي كسرت دي طيب انت كده معاقب ومرضاش يسمع حتى دفاعك عن نفسك بيحصل احيانا حاجة زي كده وتكون دي وجعتك قوي واتقهرت وانت طفل او يمكن دخلتي اوضتك وقعدتي تعيطي ومتغاظه من بابا ده اللي ظلمني او حاسه انه ليه بيميز اخواتي عني والشعور المر ده ذكرى مؤلمه طيب هل الواحد فينا الذكرى دي ما تخليهوش حريص جدا انه ما يغلطش نفس الغلطه مع اولاده يبقى عمره ما يستعجل وهو بيحاسب اولاده او ياخد كده يعني الغلطه على الماشي من غير ما يتحقق منها او يقع في مقارنه واحد من ولاده باخوه بطريقة مهينة ويبقى عارف وجعها لأنه ده وجعها قبل كده يبقى مجرد أن أنا بفتكر ورا بفتكر زمان هستفيد هستفيد إيجابيا أن أنا أعمل الحاجات الحلوة اللي كانت بتتعمل معايا بطريقة على يعني جديدة أو هتفادى الأمور الصعبة اللي كانت بتحصل معايا من الأمور الصعبة اللي ممكن تكون عدت علينا امبارح زمان يعني الإهمال يعني ممكن يكون جالك وقت مثلا نسيوك في المدرسة أو يعني تأخروا عليك ثلاث ساعات لدرجة أنك بقيت مستني في حوش المدرسة لوحدك خالص مرة حد حكى لي حاجة زي كده قد إيه الموقف ده فضل وجعه عشرات السنين وسايبينك كده يعني بطريقة مهملة وجايين متأخرين وحتى ما استكتروا يقولوا متأسفين على التأخير فهل الإهمال ده قد إيه جرحك طب النهاردة أنت واخد بالك أنك ما تهملش في أولادك ما تسيبهمش وتتأخر عليهم كتير إذا كانوا أطفال أو يكون لهم طلب وتتجاهل الطلب لأنك دقت مرارة حاجة زي كده العنف من الأخطاء المشهورة في التربية العنف والقسوة إذا كنت عنفوك في المدرسة زمان كان زمان في المدارس في ضرب وساعات في البيوت كان في ضرب جامد في, الم... في البيوت زمان ومش دايما طبعا الطريقة دي صح أو عادة الطريقة دي غلط إذا كان العنف اللي حصل في تربيتك ده ما زال يعني مخليك مش عارف تحب والدك مية في المية لغاية دلوقتي وساعات يكون راح السما وانت مش مسامح لأنه يعني كان قاسي في تربيتك طب هل انت تتجنب هذا العنف مع أولادك ايه صورة والديك جواك خلي بالكم انه تقديرنا لوالدنا انا بكلم ناس كبار بكلم ناس اولياء امور وبكلم جدود وجدات لكن بسألكم عن صورة والديكم قد ايه والدك في, في, في دماغك دلوقتي انت ما زلت بتحبه ومقدره قوي طيب ليه لو سألتك ليه مقدر والديك لسه كنت بقرا كتاب لجيمس دوبسون في التربية بيقول انه من اخطر الاسئله للرجاله بالذات حتى في الاشغال الكبيره ايه علاقتك بوالدك واكتشفوا ان السؤال ده بيقيس الشخصيه لان لو علاقه الراجل بوالده مضطربه الشخصيه دي مش هتبقى قو... يعني هيبقى فيها عيوب كبير علاقه الولد او الراجل بعد كده بوالده لو انت والدك في ذهنك راجل عظيم تتذكره بالخير وقادر تشوف ميزاته تأكد ان ده مأثر عليك كأب لغاية دلوقتي وهتبقى نفسك من غير ما تحس انك تطبع نفس الانطباع في أولادك وممكن من غير ما تحس تتقمص شخصية والدك في الأمور اللي انت بتعجب يعني اللي, اللي عجبك فيه يعني مثلا مواقفه مع الناس فيها نوع من الخدمة الزيادة تلاقي نفسك انت خدوم قوي ليه؟ لأن دي الصفة اللي عجباك في والدك فأنت تقمصتها دون أن تدري إذا مهم أوي إنك تسأل نفسك إيه صورة أبويا في ذهني لغاية دلوقتي ممكن تبقى صورة مشوهة تماما ممكن تقول بصراحة أنا مش عارف أحب أبويا لغاية دلوقتي حتى بعد يعني كبر أو مشي ليه؟ لأن في عيب واضح فاضح أنا كنت بتكسف منه فطبعا لما يكون الواحد مكسوف من أبوه في حاجة قد كده بتبقى ايه وجعها صعب طب انت واخد بالك من ده دلوقتي مع اولادك ولا لا لو قلت لكم في فترة المراهقة كلنا في فترات المراهقة بتاعتنا المراهقة دلوقتي من 8 سنين على ايامنا احنا كانت من 12 13 بدروها دلوقتي في الكتب لكن زمان سن المراهقة كان يقولوا 13 يعني في سن المراهقة في نوع من القلق في كل الناس وفي كل الأجيال طيب ايه اللي كنت تستناه من والديك وانت 14 سنة وما اتعملش معاك لو قعدت تفكر بقى وبرضه انا مش عاوز اقول 14 دي سنة دي فات عليها قد ايه عشان ما حدش يزعل بالذات من الستات انما يعني لو تصورت واسترجعت وانت 14 سنة كان نفسك ماما تعمل معاك ايه كان نفسك ايه الكلام اللي يتقالك لو لو استرجعتي المشاعر اللي كنت بتحسيها وانت طفلة في سن المراهقة هتفيدك جدا في التعامل مع بناتك وأولادك في سن المراهقة لمجرد الواحد يستعيد أو يسترجع بعض مشاعره أيا كان نوع المشاعر في مشاعر غضب وفي مشاعر حب وفي مشاعر حب استطلاع وفي مشاعر قلق وفي مشاعر حيرة وفي تساؤلات عن المستقبل وفي توهان وفي شك وفي حاجات كتير قوي في المراهقة لما استرجع اللي انا كنت فيه ما هو ابني فيه دلوقتي يبقى سهل قوي ان انا استوعبه لاني هعمل اللي ما اتعملش معايا او اذا كان اتعمل معايا هعمل احسن ما فيه لو قلت لك كمان ايه اللي ممكن تعمله مع اولادك عشان تتجنب الصدمات اللي حصلت لك وانت مراهق يعني مثلا اديكم مثلا ممكن يكونوا بتوع زمان طيبين زيادة شوية والبيوت واسعة وتلاقي العيال ايه لا ولاد العم وولاد الخال والجيران وبتاع وفي سن المراهقة وقاعدين مع بعض بالأيام يقوم حصل نوع من التعلق بين شبان المرحلة دي بنات في ولاد وممكن ما يبقاش تعلق ومشاعر بس ساعات يبقى فيك شوية يعني شقاوة طبعا النهاردة لما بتستعيد الخبرات دي بتتضايق ليه كانوا سايبيننا ليه ما كانش في رقابة ليه ما وعوناش ليه ما نبهوناش ليه استأمنونا على نفسنا واحنا مش قد المسؤولية دي في المرحلة دي طيب ما هو مجرد انك انت تفكر كده انه ده كان تقصير منهم كانت طيبة زيادة كانت سذاجة ان ولاد جيرانك دول زي اخواتك ما يهمكش زي اخواتك ازاي في سن المراهقة يعني بنات في ولاد يقعدوا عشر ساعات مع بعض لا ده, ده دي سذاجة ده جهل يبقى لازم كان يبقى في نوع من الرقاب طيب ما انت لما تستعيد الافكار دي هتقول لا انا مش هسيب ابني ولا بنتي يتعرض للصدمات اللي انا تعرضت لها عشان ما يتعبش في حياته زيي او ما يقعش في علاقات عاطفية مبكرة يعني تدمي قلبه توجع قلبه بدون داعي أنا ليه أسيبه يدخل في علاقة شعورية ويتصور أن ده حب وخيام وغرام وبعد كده يطلع يلاقي أن القصة كلها وهم في وهم لكن تسيب علامة جواه طول العمر ليه أسيبه يدخل الخبرة السيئة دي التمرد والاحتياج والاحتجاج وكل ما يعد يعدي عليه المراهق المراهقين كانوا ولا زالوا يتمردون في سن المراهقة في درجة من درجات التمرد الاعتراض على كل شيء وعلى كل قانون دي طبيعية في المراهقة لما أنت كنت مراهق أو أنت كنت مراهق كان إيه نوع التمرد وكان بيعامل إزاي هل كانوا بيدوكوا فرصة تقولوا رأيكم ولا ممنوع حتى الرأي هل اضطريتي وانت شابة صغيرة في المراهقة تخبي عن مامتك حاجات يبقى توقعي ان اولادك هيعملوا كده وهل كنت بتخبي لان ماما شديدة قوي ولا لانها مش فارق معاها حاجة ما هي ده برضو غلط وده غلط فهنا في سن المراهقة بنخاف ان الولاد يبتدوا يكذبوا علينا يبتدوا يخبوا عننا طب ما نسأل نفسي هو انا عديت على ده ولا لا وايه اللي خلاني ما اخبيش على اهلي يبقى هم كانوا عاملين تربية مظبوطة بدرجة ان انا مش خايف اقول لهم حتى لو غلطت هحكي لكن يا ترى انا عامل نفس الدرجة من الثقة بحيث ولادي لو غلطوا هيجوا يحكوا لي ولا انا طريقتي هتخليهم يكذبوا عليا وطبعا دي بتبان على فكرة يعني لسه سامع حد بيقول والديه انا غلطان اللي قلت لكم انا غلطان ان انا قلت لكم طبعا انا توقعت على طول المرة الجاية هيعمل ايه مش هيقول له مش هيقول له هم فاكرين ان هم كده ماشيين على مزاجهم صح انما هم نسيوا حاجة خطيرة ان هم فقدوا ثقته وانه المرة الجاية مش هيعمل اللي هم عاوزينه هم مش هيعرفوا اساسا هو بيعمل ايه لو رجعنا مع بعض مرحلة الشباب كلكم طبعا شباب على طول لكن يعني اقصد بالشباب ما قبل الخطوبة والزواج الشباب من اول ثانوي وجامعة ايه الصفات السيئة اللي اكتسبتها وكان ممكن تتحداها سن الشباب ممكن الرجالة تدخل في شرب سجاير ممكن بقى يسهروا سهرات مش كويسة يدخلوا في صداقات مؤذية طيب إذا كنت عديت على المرحلة دي بأي درجة ولادك دلوقتي في المرحلة دي تقدر وانت بتبص ورا وتشوف امبارح مشي ازاي تستفيد من خبراتك الشخصيه في انك تتعامل مع اولادك في المرحله دي يا ترى والدك وانت 18 سنه كان قريب منك وصديقك ولا كانت علاقتك بيه تقريبا انتهت هو بتاخد المصروف اذا كان وقتها مصروف وخلاص هل كان بينكم حوار هل كنتوا يعني تفتحوا قلبكم لبعض هل كان بيعاملك كراجل هل كنت بتتغاظ منه لانه لسه شايفك طفل هل مبدأ إن كبر ابنك خوي ده كان موجود في بيتكم ولا لا طب والغلطة دي مأثرة عليك دلوقتي ولا لا هل انت دلوقتي لما اولادك يكبروا هتتفادى الخطأ اللي حصل معاك ولا هتكرره هو ذاته بالظبط ويفضلوا عيالك صغيرين في نظرك حتى بعد 18 سنة هل ممكن بقى تصلح اللي اتعمل معاك وتبتدي تصادقهم وتاخد رأيهم وتحترم رأيهم وتبقى كده مستوى العلاقة كده في ندية مع الاحترام طبعا ايه الحاجات الحلوة اللي حصلت في شبابك اللي تتمنى تحصل مع أولادك يعني كتير منكم مثلا بدأوا الخدمة في الشباب والنهاردة بعد سنين طويلة بيقولوا يمكن كان أحلى قرار في حياتنا ان احنا دخلنا الخدمة واحنا شباب طيب ازاي ما تتمناش لأولادك يخدموا هم شباب ازاي شايف ابنك كل اللي همه الكورة ولا السينما وتقول معلش ما كل اصحابه كده طب ليه تحرمه من حاجة جميلة انت دقتها ليه ما تشجعوش وتزقه شوية شوية عشان ياخد حاجة جميلة انت دقتها انه يبقى شماس يبقى خادم تبقى خادمة حلوة تتمتع بشبابها في علاقات نقية جوه الكنيسة وفي أنشطة جميلة وشخصيتها تبقى أحلى كخادم وإذا كنت أنت ما خدمتش وحسيت إن دي حاجة راحت عليك أو افتقدتها كشاب أو باصص وأنت بتستعيد ذكرياتك مع أقرانك وبتقول بصراحة كان معانا ثلاثة أربعة في الدفعة من 30 سنة كانوا يعني حلوين وعرفوا يقربوا من ربنا وعرفوا يعملوا حاجات حلوة كنت أتمنى أبقى زيهم ليه ما تعملش ده في أولادك إذا كنت ما حققتوش أنت عندك طب ما تتمنهوش لأولادك ليه وتزقهم في السكة دي من بدري الشباب مع العاطفة والفكر شباب كتير يبتدي بقى يتفلسف انتوا عارفين مرحلة الشباب ده يتحرك زيادة وده يتحرك زيادة المخ يبتدي يفرك ويرمي يمين ويرمي شمال ويتفلسف وممكن يتشكك في وجود الله وممكن يمشي ورا البدع الجديدة والموضات الجديدة والقلب كمان يبتدي بقى ايه يتخيل الجواز والمستقبل وال... طب المرحلة دي ليها الحلو بتاعها وليها المر بتاعها طب وانت بتستعيد ذكريات المرحلة دي عندك ايه اللي ممكن تعمله مع أولادك تساعدهم ازاي يفكروا كويس وما يشرخوش في تفكيرهم في اتجاه غلط تساعدهم ازاي يصونوا قلبهم او يصونوا مشاعرهم عشان تفضل لربنا وللخير وبعد كده للزواج وللأولاد وهكذا هقول لكم شوية قواعد في التعامل مع الماضي روحية إنسانية تربوية مفيدة أول قواعد النسيان الإيجابي في حاجات في الماضي عاوزة يتشطب عليها خالص في حياتك انت لأن طول ما هي لسه موجودة يسموها في ال back mind يعني في الخزين العقلي الوراني ده طول ما هي ملخبطاك حتى وانت عجوز بعض الأخطاء الخطايا بعض الخبرات السيئة عارفين الزرار بتاع الكمبيوتر اللي فيه delete يعني الغي اشطب او نفسنا يبقى فيه زرار في العقل كده اسمه delete تدوس عليه يشطب الحتة دي خالص لأنه ده اللي بنقوله مثلا في القداس تذكر الشر الملبس الموت ممكن يكون في خبرة سيئة إما خطأ منك أو خطأ من آخرين يكون موقف حالك لغاية دلوقتي مخليك عصبي لغاية دلوقتي مخليك مكتئب مخليك خواف زيادة مخليك شديد مع أولادك مخليك باصص للدنيا بتشاؤم بسبب الحتة الغلط دي طب دي لازم تتشال دي لازم عملية جراحية كده يشيلوا الخبرة دي خالص حتى لو كانت خطأك الشخص تقول لي طب خطأ يعمل فيه ايه هتعمل فيه غفران هو ربنا مش مش واعد بالغفران وهو كلام ربنا قليل يقول خط لما يقول امحو خطيتك زي الغيم اشيلها خالص زي ما سحابه تعدي خلاص راحت لحالها لا اذكرها يقول كده الكتاب ما بيفتكرهاش تاني ربنا انا انا هو الماحي الماحي دي يعني ديليت الماحي ذنوبك لاجل نفسي وخطاياك لا اذكرها عشان كده حتى النهارده ساعات في علم النفس يقولوا مش هتعرف تسامح حد الا لما تسامح نفسك الاول ومش هتعرف تقبل حد إلا لما تقبل نفسك ساعات نكون مش مسامحين نفسنا أو مش قابلين نفسنا بسبب خطأ قديم أوي طب ما ربنا مسامحك أنت تبت واعترفت بيه وخلاص وكانت غلطة طبعا وغلطة يمكن تبقى كبيرة لكن عشان تعيش وتتعايش مع اللي حواليك محتاج تطلع من الحتة دي لأن ده بيبقى زي الدم للداخلي اللي مخلي الجسم سخن وبينقح وانت مش عارف له مكان فمخليك همدان وتعبان وانت مش عارف ايه الحكاية ويطلع فيه خراج داخلي مستخبي لازم يتفتح لازم يتشال إذا هنا النسيان الإيجابي إنك تنسى بقصد يعني أنت بتحاول تشيل الحتة دي تماما من تاريخك أو خبرة سيئة بقول لكم مثلا خبرات الاعتداءات بالذات طبعا الجسدية اللي هي فيها قسوة يا إما ضرب شديد يا إما اعتداء جسدي أو جنسي يعني مثلا لما يكون ولد في سن ستة ابتدائي زمان مسكوه أصحابه ضربوه على الأجامدة قدام الناس وهزقوه ممكن تكون مخلياه عصبي وهو ستين سنة لأنه حاسس أنه تهزق قدام أصحابه ودي خلته مهزوز وغضبان وعاوز ينتقم وما جاتلوش فرصة انتقام فهو عايش بقية عمره متغاظ لأنها حادثة مزعجة ويمكن أبوه وأمه خدوا الموضوع يعني عيال بتلعب مش مهم يعني هم مش عارفين قسوة اللي حصل على نفسيته طبعا الانتقام خطية بالنسبة لنا ومش ده الحل على فكرة أو حصل نوع من أنواع التحرش الجنسي مع طفل أو طفلة وبعدين اتكسفت تحكي وفضل بقى الهم ده جوه قلبها ومقفول عليه وعامل لها رعب هتتجوز ولا مش هتتجوز ولما تتجوز تبقى حاسة بذنب وتفضل تجيب عيال وتفضل خايفة ربنا سامحني وهي كانت طفلة وملهاش ذنب ما كانش ليها أي ذنب بالعكس الذنب ذنب أهلها اللي ما كانوش يعني واخدين بالهم من الموضوع وسابوها تتعرض للتعرض ده هنا النسيان الإيجابي الخبرة السيئة دي شطرتنا إن احنا نلغيها تماما لو كانت خطيتك مسؤوليتك تحتاج توبة وغفران لو كانت مسؤولية آخرين تحتاج نسيان تحتاج انك تعذر نفسك وتقول ما كانش ليا ذنب في الموضوع طب انا هعمل ايه اذا كانوا طلعوا عليا كذا واحد وضربوني تحتاج انك تفكر بطريقة روحية طب ما المسيح اهين ربنا يسوع له كل المجد اتعرض لاهانات اتعرض للعري اتعرض للضرب اتعرض للظلم وتعرض شديد قوي طب ربنا سمح لنفسه بكده عشان يكون ملجأ لكل اللي تعرضوا للمواقف الصعبة اللي زي كده حتى لما يعني حد يهان في جسده إهانة شديدة بنقول له بص على المسيح المصلوب إهانة المسيح في جسده أكتر حتى من إهانتك في جسدك يصبرك ويعزيك ويقول لك إحنا في الهم سوا خلاص حطها علينا وانساها لأن بعد الصليب في قيامه النسيان الإيجابي يخليك زي اللي كنت متكتف وتفكيت وتجري بقى في حياتك تنطلق تعرف تحب الناس تعرف تخدم تعرف تبقى جريء تعرف تبقى شجاع تعرف تسامح تفوت وتعذر للناس زي اللي كان متربط وتفك رباطه آية جميلة تقول قال له يسوع ليس أحد يضع يده على المحراث وينظر إلى الوراء ينظر للوراء لأنه الآن في حاجة ورا طول ما بتبص ورا مش عارف تنسى يبقى أنت مش هتعرف تبص قدام وفي ناس كتيرة قوي بتتحرك لقدام بس عينيها ورا كل تركيزها في الخبرات السيئة إما خطاياها أو أخطاء الناس في حقها أو, أو الظروف اللي تعبتها آية جميلة تقول قد محوت كغيم ذنوبك وكسحابة خطاياك ارجع إلي لأني فديتك تعال لي أنا هريحك وأشيل عنك مبدأ آخر في التعامل مع الماضي هو التأمل الإيجابي الأولانية كانت النسيان الإيجابي يعني تنسى بإيجابية بوعي تقصد تنسى وما تفكرش في الحاجات اللي توجعك إنك تتأمل في الماضي بس بشكل إيجابي زي إيه؟ زي اللي ابتدينا بيه الكلام أي وقت جميل كان في حياتك في ماضيك استعيده كل شوية ده يديك نوع من الراحة النفسية ويخليك تقدر تتعامل مع أولادك بطريقة أفضل لأنك بتستعيد ذكريات أو خبرات حلوة وقت حلو مثلا يوم ما نجحت والناس كرمتك مش عيب انك تفتكر اليوم ده كل شوية وتفرح بيه تبقى حريص على تفوق أولادك أو تبقى عارف قيمة التشجيع فتشجع عيالك لأن يوم ما شجعوك اليوم ده ما قدرتش تنساه طول عمرك يوم ما كرموك فضل اليوم ده معلم جواك بشكل رائع طب ما ليه تحرم ولادك من حاجة حلوة زي كده الهدايا المؤثرة يعني لو سألتك عن عشر هدايا جم في حياتك وأكتر هدية فرقت معاك وليه صدقني السؤال ده ممكن يساعدك في اختيار هداياك لولادك شوفوا احنا مش محتاجين نقرأ كتب تربية كتير إنما لو سألنا ماضينا بحكمة هنتعلم تربية صح خبراتنا الطبيعية ممكن تبقى جايد لينا دليل لينا لتربية ولادنا الهدايا اللي فرقت معاك والهدايا اللي أحبطتك يعني تصور مثلا أنت مش غاوي قراية خالص وجي والدك يوم عيد ميلادك وأنت بقى عمال تحلم مثلا بهدايا على مزاجك قام جايب لك كتاب كبير دافع فيه مبلغ طبعا دي كانت كبسة بالنسبة لك كتاب إيه؟ أنت بابا بتجيب حاجة على مزاجك أنت مش على مزاجي أنا طب ما غلطة اوعى تعمل الغلطة دي مع أولادك ما تجيبش الهدية اللي ترضيك أنت كأب هات برضو الهدية اللي تعجبه هو عشان يفرح بيها حتى لو شجعته في حاجة تانية إيجابية لكن دي هديته فرحه اللحظات المشبعة يعني بعض البيوت زمان بالذات كانت جافة في التربية يعني الأب مثلا ما ياخدش ولاده في حضنه أبدا أو الأم تتكسف تبوس بناتها ولا عيالها يتكسفوا كلنا يعني صعايدة شوية وإيه ساعات يبقى عندنا نوع من الجفاف في المشاعر جوانا حب شديد لكن يمكن نتكسف نعبر عن المشاعر بس لو سألت نفسك وانت صغير هتلاقي انك كنت بتستنى اليوم اللي والدك او والدتك يطبطبوا يحضنوا يبوسوا لان انت كطفل او كشاب صغير كان يفرق معاك ده جدا ويمكن كنت تقع في غيرة انك لما تلاقي واحد ابوه بياخده بالحضن كده وانت ابوك عمرك ما عمل معاك كده طيب ما خلاص ما هي الرسالة واضحة اهي هذه اللحظات المشبعة ليه تحرم أولادك منها ليه تقول طب أنا ما خدتش أنا ممكن أدي أولادي اللي أنا ما عرفتش أتمتع بيه أمتع بيه أولادي للأسف في تربيتنا أغلب تفكيرنا بيروح في الفلوس والفلوس صدقوني لا بتربي ولا بتعمل حاجة نقول احنا مثلا كنا محرومين شوية لأن الإمكانيات محدودة مش عاوزين عيالنا محرومة فلازم نجيب لهم فلوس وإمكانيات مين قال إن هي دي التربية ده ما يجيش واحد في المية من احتياجات ولادنا احتياجات مادية ده ممكن يبقى الحكاية على القد بس ولادك طالعين شبعانين وواثقين من نفسهم وعيال زي الفل وتبقى الإمكانيات محدودة وممكن تبقى أغنى واحد والإمكانيات ملهاش آخر وعيالك مشوهين نفسيا فلازم نبقى عارفين أنه الجري الزائد والسعي وراء القرش بحجة أن أنا مش عاوز عيالي يحتاجوا حاجة هم محتاجينك أنت محتاجين الكلمة ومحتاجين الحضن ومحتاجين الهدية ومحتاجين التشجيع ومحتاجين الوقت ومحتاجين ضحكتك وقعدتك وكلامك وحاجات تانية خالص غير الفلوس والحاجات دي التعامل الإيجابي نقصد بيه كمان إنك تستعيد أفضل الحوارات اللي حصلت في حياتك أنا ممكن لو سألتكم برضو قلت لكم تذكروا مرة حصل حوار بينك وبين والدتك لغاية دلوقتي تفتكروا أو حوار بينك وبين والدك فرق معاك لغاية النهاردة يمكن تفتكر وتقول فعلا احنا كنا مسافرين في مرة واتفتح موضوع وقال كلام أبويا في اليوم ده عمري ما هنساه تعلمت منه درس مثلا طيب كم مرة وفرت نفس الجو لأولادك إنك يتفتح حوار واعي وتنقل من خبراتك أنت بقى لأولادك زي ما والدك عمل معاك كده في يوم كم مرة حصل الحكاية الحكاوي دي اللي خلتك يوميها فرحان قوي انك بتحكي مع والدك وبيطلع اللي في قلبه وايه واخدين وقتكم في الكلام من غير كده الساعة ومن غير الجري ومن غير اللي وراه الحوارات دي مفيدة جدا في التربية انما احنا ساعات ولادنا بعد شوية ما يفتكروناش ولا مرة قعدنا اتكلمنا في موضوع جد أو قلنا كلام مفيد أو كل القعدة قدام التلفزيون يا زعيق يا كلام في المذاكرة يا كلام عن الأكل يا ما تتأخرش وهو ده حد هيفتكروا الكلام ده ده كلام بالنسبة لهم تقيل على القلب الأفضل ينسوه لكن إيه الحوار مثلا قعدتوا تقيموا الأصدقاء وعرفت الواحد يفكر في تقييم الناس ازاي ويميز الحاجة الحلوة من الحاجة الوحشة يفكر في الاستقامة والأمانة وال... والإخلاص والعطاء وال... معاني جميلة ممكن تطلع في الحوارات ممكن تتأمل في الماضي في ردود الأفعال المتعقلة يعني أديك مثل برضه يجوز في يوم من الأيام أنت كنت راجع من المدرسة وجايب نمرة وحشة وكنت خايف جدا والدك أو والدتك يعني يعملوا اللازم وفوجئت أنا هتصور أنه في يعني ناس كانت بتعمل الكلام أنه كان أول رد فعل ولا يهمك يا حبيبي المرة الجاية تعمل أحسن وبعد ما كنت مرعوب وقلقان جدا رد الفعل المتعقل خلاك تبص لبابا أو ماما بمنتهى الحب والإعجاب والتقدير وعزمت في اللحظة دي إنك يعني تعمل ما في وسعك عشان تثبت إنك أنت هتتفوق طب هذا الرد الفعل المتعقل اللي ممكن يكون حصل معاك هل لسه بيحصل دلوقتي مع أولادك ولا لأ ال reaction اللي بتعمله مع أولادك هل في مرات زي الحاجات اللي حصلت حلو معاك ولا كلها reactions عفوية كده مليانة أخطاء يبقى ده اللي بنسميه التأمل الإيجابي يعني إيه تجيب القديم كله وتنقي منه الحاجات المفيدة يبقى أول حاجة قلنا النسيان الإيجابي تشطب الذكريات الوحشة من الرصيد وده اللي ربنا بيعمله معانا على فكرة لو تلاحظوا ان ربنا لما يحاسبنا يعمل ايه لما نتوب يشطب كل الخطايا واي حاجة عدلة في حياتنا يعني يظهرها كأس ماء بارد لا يضيع اجره فربنا كإله كأب طيب بيربي عياله يمسح ذنوبنا بالتوبة ويخلي اي حاجة كويسة في رصيدنا ثالث نقطة نقولها خلي الماضي دليل للمستقبل أنا عارف بكرر شوية نفس المعاني بس أظنها معاني مهمة يعني إيه الماضي دليل للمستقبل يعني الجايد في تربية أولادك هو إيجابيات وسلبيات أنت دقتها ومع الوعي والقراية والح... والأيام والخبرة تبتدي بقى إيه تشوف أفضل تصرف يتعمل مع أولادك احذر مثلا من تكرار المآسي يعني أسوأ حاجة لما يكون حاجة اتعملت فيك وانت بتكررها زي ما هي مع أولادك ده قمة يعني الجهل في التربية ان يجي واحد مثلا يقول انا ابويا رباني بالعصاية واديني طلعت انسان كويس وانت طلعت كويس بس مش العصاية اللي خليتك كويس لان كان في حاجات كتير كنت اتزرعت في الكنيسة وبرضه لكن انت ياما اتقهرت من العصاية ما تفترضش ان اللي اتعمل معاك هو دايما كله صح لا انت كان في اخطاء تفادى الاخطاء يبقى احذر من تكرار المأساة ما تغلطش نفس الغلطة اللي حصلت معاك احذر من المقارنة الظالمة ما حدش فينا ما حصلوش لحظة ضعف وهو طفل او شاب ووقع في احساس المقارنه إما بنظرة من والديه أو بكلمة ملهاش لازمة أو بنقح مستمر من اللي حواليه شوف جارك شوف ابن عمك شوف أختك شوف طبعا طريقة غلط خالص إلى أي درجة أنت بتحذر بتتفادى الغلطة دي بدل تعبت منها أدي بقى الماضي دليل للمستقبل أنت بتاخد من حاجات من زمان وتفيدك في تعاملك مع أولادك احذر من جلباب أبي جلباب أبي دي أقصد بيها إنك تبقى عاوز تحقق اللي معرفتش تعمله في نفسك في عيالك بالعافية يعني أعرف آباء كان نفسهم يدخلوا كلية الطب مثلا وما جابوش الدرجة حلمهم الأساسي يطلعوا عيالهم دكاترة فيجي الولد في إعدادية مثلا يعلن لأول مرة أنا غاوي كمبيوتر مش عاوز طب ياه يلاقي أبوه قلب عليه ويلاقي الدنيا ضلمت وهو مش فاهم ايه اللي بيحصل وانا قلت حاجه غلط وانا عملت خطيه ان انا اتمنيت ابقى مهندس مثلا كمبيوتر لا هو مش واخد باله ان ابوه ما اتعالجش لسه من شهوه انه كان عاوز يبقى حاجه وما عرفهاش فعاوز يطلعها في ابنه غلط ما تسيب ابنك يطلع الحاجه اللي يتمناها بس يطلع انسان كويس ليه تطلع رغبتك فيه هو طبعا كلنا نتمنى أولادنا يبقوا صالحين لكن مش لازم ندق- نزقهم في قالب ضيق يطلع يعمل اللي أنا كنت نفسي أعمله وما عرفتش لا لا غلط طبعا يعمل اللي هو يحبه بس يبقى ماشي صح وماشي مع ربنا نقول اذكر ولا تذكر احنا كل موضوعنا عن امبارح وامبارح نقصد بيه الماضي وتأثيره على تربيتنا اذكر حلاوة الحب ولا تذكر ثقل الإساءة اذكر حلاوة الحب لما كنت قاعد كده والبيت مليان ناس من العيلة وبياكلوا ويشربوا ويضحكوا وكنت فرحان كطفل أو كشاب بلمة العيلة والدفى اللي الناس بت- عايشة فيه طب ليه اللحظة دي ما تبقاش مهتم بيها وتجددها لأولادك كتير اذكر حلاوة الحب ولا تذكر كثيرا ثقل الإساءة خلاص انت اتعلمت الغلطة لكن ما تقعدش تقلبها كتير لأن دي ممكن تخليك في مرارة في حلقك مش عارف تبقى عايش تعيش يعني حياة سهلة اذكر طعم النجاح ولا تذكر مرارة الفشل بدل ربنا كبرك وديك وقفت على رجليك وجبت عيال ويمكن كبرتهم دايما افتكر حلاوة النجاح اشكر كتير كنت فين انت زمان كان كل حلمك تعدي ثانوية عامة مثلا و- النهاردة ديك اتخرجت واشتغلت واتجوزت وجبت عيال وعيالك بيكبروا طب ما ده يعني انجازات كبيرة قوي اشكر بقى شوي اشكر على كل هذا الماضي المملوء بركات ولا تقف عند انه في حاجات ما, ما قدرتش تعملها ما فيش حد فينا عمل كل اللي كان نفسه فيه طبيعة الدنيا كده فما تقعدش دايما باصص على الكوباية الناقصة يعني بص على شوية المية الموجودين وتمتع بيهم واشكر عليهم لأن ده يخليك أقدر على تربية أولادك باعتدال اذكر الوقت الثمين ولا تذكر الوقت الضائع افتكر مثلا أحلى صيفية قضيتها في مدارس الأحد في معسكرات ولا في أنشطة ولا في رياضة ولا في ألحان ولا وقول يا سلام دي كانت أحلى وقت قضيته في شبابي طيب ليه الوقت ده ما تحاولش توصل ولادك ليه إنما الوقت تلاقي كده كام سنة من عمرك كده يعني نفسك تشطب عليهم تقول كانوا فاضيين أو كانوا يعني ملوثين طيب حاول ما تركزش فيهم كتير بس ما يبقاش في رصيد ولادك مثل هذه السنين بعد كده اذكر الإنجازات ولا تذكر الخطايا برضو لما تفتكر الإنجازات مش على سبيل الافتخار طبعا كلكم عارفين انه الاب اللي يقعد كل شويه مع اولاده يحكي لهم عن انجازاته ده اب ممل يعني العيال ما بتحبش كده انما انت مع نفسك بتفتكر انه ربنا كتر خيره خد بيدك وعمل بيك حاجات حلوه كتير ودي تديك برضو نوع من السعادة اللي تخليك عاوز تدوق ولادك طعم الإنجاز وطعم النجاح والتقدير فتبقى بتفكر بطريقة معتدلة إزاي توصل لهم آه، أو توصلهم لحاجة من اللي أنت دقتها أختم بقى بكم حاجة كده اتعلم تسامح نفسك بعد التوب ما زال كلامي عن امبارح وتأثيره على بكرة امبارح وتأثيره على أولادنا اتعلم تسامح نفسك بدل تبت لأن في ناس بتتوب بس ما بتسامحش نفسها ولما ما بتسامحش نفسها بتفضل في وضع كئيب ويعني قلق مؤذي ليها وللي حواليها بدل ربنا سامحك انت كمان سامح نفسك واقلب الصفحة اتعلم تسامح الآخرين بعد العتاب لأنه برضو في ناس ما تنساش الغلط ما انت لما ما بتنساش الغلط انت ماشي شايل شيلة زي يحكوا عن جحا قريت حكاية عن جحا كده كان شايل شيلة كبيرة فواحد صاحبه قال له لا دي الشيلة دي تقيلة عليك خد الحمار وشيله الشيلة فقام ايه جاب الحمار طلع على الحمار وشال الشيلة فوق راسه وهو راكب فوق الحمار فقام إيه ازاي يا عم احنا ادينا لك الحمار عشان تحط عليه الشيلة وتمشي جنبه انما احيانا الواحد فينا يبقى مش عاوز يسامح مش عاوز ينسى طب انت مش عاتبت وخلاص خلص بقى الموضوع بقى خلينا نعيش هتفضل طول عمرك شايل فوق دماغك طب ما انت اللي تعبان في الاخر يمكن اللي انت مش مسامحه ده عايش ومبسوط وخلاص الموضوع ما فرقش معاه انت اللي معذب روحك وبالتالي هتعذب اللي حواليك اتعلم تسامح الظروف بالإيمان يعني ايه في واحد يعني قابلت ناس الحقيقة زعلانين مع ربنا لأنه خد الوالد أو الوالدة وهم أطفال فبعدها بأربعين خمسين سنة كل ما يحصل حاجة يقول ما هو بصراحة كمان ربنا ظلمني خد أبويا وأنا طفل وبعدين بقى بعد كل السنين دي لسه مش مسامح الظروف أو مستغلط ربنا ليه ما بصت لهاش بإيمان أن ربنا يعني صحيح سمح لك بتجربة بس حفظك وسطر عليك وديك واقف على رجليك وناجح وواصل وكل حاجة وهي أيام بنقضيها ونتقابل في السماء كلنا وربنا كان له حكمة إنما في واحد يبقى مش مسامح ربنا أو مش مسامح الظروف طبعا ده هيبقى تعبان ومتعب خلي بالكوا التعبان داخليا متعب للي حواليه وبالذات لأولاده اللي مرتاح داخليا هو الشخص المريح اللي يعرف يربي ولاده صح آيات من الماضي تقول إيه شوفوا بقى يوسف مثلا لو يوسف ده ما تعاملش مع نفسه تعامل مظبوط كان يطلع إنسان صعب جدا قال في آخر حياته كلمة حكمة كده قال أنتم قصدتم لي شرا وأما الله فقصد به خيرا أنتوا إخواتي بصراحة افتريتوا علي لكن ربنا عمل خير من كل اللي انتوا عملتوه الإيمان ده الرؤية دي إن الشر اللي حصل معاه كان خير بإيد ربنا خلاه يعرف يسامحهم وخلاه إنسان ناجح جدا وتفوق على أخواته وبعد العيشة الصعبة اللي عاشها وصل إلى قمة الإنجازات في حياته روحيا و... وأرضيا كمان على المستوى العالمي يقول لي كي يفعل كما اليوم يعني ربنا عشان يوصلني للي أنا فيه كان لازم يعديني على المرارة دي ليحيي شعبا كثيرا شوفوا بولس لما بيفتكر الماضي يقول أنا الذي كنت قبلا مجدفا ومضطهدا ومفتريا طب احنا بنقول ننسى الماضي لا هنا بيفتكروا عشان يمجد نعمة ربنا يقول أنا كنت زمان مجدف ومفتري وبعدين يقول إيه ولكني رحمت لأني فعلت هذا بجهل أنا كنت جاهل كنت معرفش عارف يسامح نفسه عارف يعذر نفسه في نفس الوقت بيقول رحمة ربنا الآية اللي بعدها تقول وتفاضلت نعمة ربنا علي جدا يعني كتر خير ربنا إذا حتى لما بص ورا وافتكر إنه مجدف ومضطهد ومفتري ما انزعجش وما اضطربش وما خليتوش إنسان يعني قرفان من نفسه مثلا لا كان فرحان بالأكثر إن ربنا عرف يشيل ده كله منه ويحوله إلى إنسان قديس ورسول آية جميلة في المزمور تقول تذكرت أيام القدم ولهكت بكل أعمالك في صنائع يديك كنت أتأمل يبقى الواحد لما يبص ورا يشوف صنائع يديه يا سلام يا رب عملت ده كله معايا انت كنت زي اللي بترسم كده حياتي حتة بحتة ده كل مرحلة في حياتي كان ليك ايد كان ليك فيها لمسات جميلة قوي ادي بقى التذكر المفيد اللي يخليك قادر تتعامل مع اولادك بفكر روحي ناضج سليم وكله حب آية جميلة كمان تقول اسأل عن الأيام الأولى ما فيش مانع تسأل ورا التي كانت قبلك من اليوم الذي خلق الله فيه الإنسان على الأرض من أقصاء السماء إلى أقصاء هل جرى مثل هذا الأمر العظيم يعني إيه اقعد اسأل الأيام الأولى راجع كده لأن الأيام الأولى في حياتك وذكريات من هم قبلك تضيف إليك كتير قوي في حياتك وفي حياة أولادك ربنا يدينا نعمة وحكمة في تربية أولادنا لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين